بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد واحده كمان بمعنى اما انت فابوك يراك في الخفاء هتلاقوا متى ستة أكتر من مرة اتكرر المعنى ده متى ستة جزء من الموعظة على الجبل احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك على نيته أما أنت هنا التركيز على نقطة تانية احنا قلنا دايما لما نقول أما أنت يبقى معناها نوع من الاختلاف على الناس كلها أي واحد في حاجة حلوة في الدنيا يحب يكشفها قدام الناس بالذات أعمال الخير تلاقوا في الدنيا كده المجاهرة بأعمال الخير يعني سمة عامة في أديان كثيرة بمعنى تلاقوا اليهودي كان يتميز أنه قبل ما يحط فلوس في الهيكل كان يبعت واحد الغني يبعت واحد قبلها يزمر عشان كل الهيكل يبص تصور فعلا كانوا يعملوا كده من كتر حرصهم انه داخل يحط فلوس فلازم كل الدنيا تعرف انه دخل وهيحط بقى وساعات يقولوا كانوا الكوينز بتتعرف من صوتها فكانوا يعني يقصدوا ايه واحدة واحدة عشان الناس تعد شوفوا قد كده عبادتهم للمظهر وصلت لإيه كان عاوز كل الناس تعرف أنا جيت ودفعت أهو ومبلغ طبعا فربنا يسوع له المجد في الموعظة على الجبل فاجئ الناس بعكس ما يصنعه المتدينون في جيلهم قال لهم احترزوا احذروا يعني ان انتوا تعملوا الصدقة عشان الناس تبص عليكم لان كده ما يبقالكوش اجر عند ابيكم وعلى فكرة الجزء ده بالذات اللي هو متى ستة الجزء اللي احنا بنقراه ده اكبر جزء في الكتاب اتكرر فيه كلمة ابوكم يعني هتتقال حوالي عشر مرات في حوالي عشر آيات العهدين كلهم من أول صفحة لآخر صفحة ما تلاقيش يعني في العهد القديم كله يمكن ما جاتش أبوك على الله عشر مرات إنما جات في نص إصحاح مرة واحدة لأنه النقلة الأساسية اللي بينقلها لنا ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد هو اكتشاف معنى أن الله أبوك صحيح من البداية آدم اتخلق عشان يتمتع بربنا كأب إنما محدش فهم كده وفضلوا عبيد وفضلوا يخافوا ربنا وفضلوا يزوغوا من كلامه وفضلوا انما ربنا دايما اب ودايما طيب وفي اشارات كتيره عن ابوه الله في العهد القديم لكن مع كل الاشارات دي فضلوا اليهود دايما بيتعاملوا مع ربنا كسيد وملك ورب الجنود حته الابوه دي محدش يعني قرب منها الا القريبين قوي داود قالها في بعض مزاميره أشعيا قال له لأنك أنت أبونا ولينا في ناس حسيتهم موسى طبعا اتدلع على أبوه كتير على ربنا إبراهيم إنما الشعب كشعب ما كانش مستوعب يعني إيه ربنا أب فأشهر وعظة وعظها المسيح الموعظة على الجبل وأصبحت قانون الحياة المسيحية كلها كل الممارسات الروحية اللي اتكلم عنها ربنا يسوع ربطها بكلمة أبوك أما أنت فأبوك ركز في دي العبادة كلها في الحياة المسيحية هي علاقة خاصة جدا بين الإنسان وأبوه أبو السماوي وفي الجزء ده هو اللي قال ومتى صليتم فقولوا ونقل الصلاة نقلة كبيرة جدا وقال لما تصلوا قولوا أبانا الذي في السماوات عشان تفتكروا إنه ده أحلى يمكن اسم اسمعه كانوا زمان يقولوا إله القوات رب الجنود إله إسرائيل في ألقاب كتير قوي لربنا إنما لأول مرة ربنا يسوع يقول لنا لما تصلوا من هنا ورايح قولوا يا بابا قولوا لربنا يا أبونا اللي في السماء أما أنت دي تميزك بقى كمسيحي إنك أنت مستمتع بعلاقتك بأبوك ربنا أبوك زي ما كنت زمان بتحب أبوك قوي وبتخاف منه في نفس الوقت هي دي العلاقة طبعا للأسف في الزمن ده من الحاجات اللي بتخلي ناس تلحد في الدراسات الحديثة يقولوا كده سبب الإلحاد في الغرب إن كلمة أب كلمة مشوهة دلوقتي يعني لو كلمت يعني أنا لما أتكلم مع مع شعب ناس مصريين تلاقي الناس اتأثرت الأبوة غالية إنما تتكلم مع ناس أمريكان مثلا لو قلت لهم ربنا ده أصله أب يقول لك يوه يعني مش ناقصين إيه يعني يا جدعان احنا في مصر نقول أب نلاقي عينين الناس اتحركت كده وقلبها دق أقول لك لا لا أب إيه ده الآباء هنا حاجة ملهاش لازمة فبيقولوا من أسباب الإلحاد إن لأن المسيحية بتتكلم عن ربنا كأب الناس بره ما دقتش يعني إيه أب بيبقى الأب بيرمي عياله في الشارع وبيدور على نفسه وأناني جدا والأسر كلها مفككة بره و12 سنة يقول له روح شوف حالك واصرف على نفسك الجو اللي بره ده نخلي كلمة أب كلمة رخيصة أوي إنما ما زلنا في مجتمعاتنا كلمة أب كلمة غالية حتى نقولها في القداس الغريغوري كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط ولما ربنا حب يقدم لنا قد كده بيفرح برجوع الخاطي قدم قصة أب الابن الضال البطل هنا الأب قد إيه فرحان بابنه لما يرجع فأما أنت خلي اللي يميزك ان كل ما يربطك بالله هو علاقة خاصة حاسب انك تكون بتعمل الامور الروحية عشان الناس تبص عليك لان دي تجرح العلاقة بينك وبين ابوك عملت صدقة والناس عرفت انك دفعت الافات طب بعدين هل عملتها عشان حاجة بينك وبين ابوك لو دفعت ملاليم بينك وبين ابوك غالية قوي عند ربنا ولو دفعت الافات عشان الناس تسقف ما وصلتش السما خالص ما وصلتش وفي قصة مشهورة زي كده في الكتاب أن ربنا فضل على في الهيكل يتفرج على الأغنياء يقول كيف يلقون كيف مش كم بيلقوا ازاي بالعظمة والكبرياء والتعالى لغاية ما جت ست أرملة محدش حس إنها دخلت أرملة يعني محتاجة اللي يعولها من إخوة الرب اللي إحنا بنخدمهم دول وطلعت فلسين كلام لا يذكر جنب الدنانير اللي بتترمي قيمتهما ربع حسب نص الكتاب ورمتهم أما المسيح عمل اجتماع عاجل قبل ما تطلع من باب الهيكل لما التلاميذ قال لهم شايفين الست اللي هناك دي دي أعطت أكثر من جميعهم أكثر إزاي بأي معيار ومقدار أكثر يعني ده يمكن اللي بيلموا من ال من ال من الصناديق بعد كده يرموا في الفي يعني اقصد مش تخيل انت مثلا بتاخد من صندوق الكنيسه بيجمع 100 200 500 1000 2000 زي ما يجمع في يوم مثلا في قداس وبعدين تلاقي واحد حاطط ايه خمسة تاخ يعني حاجة لو خدها واحد هيحتفظ بيها كذا يعني متحف انما هيحطوها مع الميات اللي مرمية في الصندوق مش معقول انما عند ربنا قال لهم أكثر من جماعة أكثر دي عند ربنا أكثر لأن دي حاجة خاصة جدا بينه وبينها هنا لا عارف عارف أنا محدش هيبص لها وتلاقي يمكن الناس باصين عليها لا تكون حرامية هتحط إيديها في الصندوق مش بعيد إنما داخلة هي بقلب بتحب ربنا أما أنت فأبوك فيقول هنا قد استوفوا أجرهم حاجة تخوف إن الواحد ربنا يحمينا يطلع السما ويفاجأ إن ربنا يقول له انت مالكش حساب عندنا خالص مش فيها بتقول لا تكنزوا كنوزا على الارض كنزوا في السماء فكل واحد طالع يشوف الرصيد اللي في السماء فيبص في رصيده يلاقي zero يقول له رب لا لا حيلك بقى يعني احنا ما ينفعش الكلام ده ده انا العشور بتطلع في ميعادها والبكور في ميعادها وانا كنت مظبط كل الدنيا و- يقول لك بس رصيدك zero رصيدي zero ازاي ازاي صفر يا رب اقول لك ما انت خدت حقك خدت بيهم في الدنيا اتصرفوا عليك في الدنيا خدت تسقيف وخدت كرامة وخدت مديح وخدت وخدت وخدت خلاص استوفيت أجرك جاي تطلب إيه تاني أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك يعني الخفاء لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية الحرص على الخفاء يميز يميزك أنت يا ابن الله يا بتاع ربنا صحيح لو أنت فاهم أما أنت صح هتبقى حريص قوي على الخفاء في كل علاقتك بربنا هو ربنا يصح يفصلها على ثلاث مواقف الصلاة والصدقة والصوم وبدأ بالصدقة لسه بحكي مع مجموعة من منكم قابلت رجل أعمال اللي يقعد معاه يعني راجل من بساطته بيحاول يظهر نفسه إنه غير متدين وعرفت بعد كده إنه بيدي ربنا واحد وخمسين في المية من دخله يعني مشارك ربنا في كل حاجة إنما إيه ال share الأكبر ربنا ده نظام ال shares كده واحد وخمسين وتسعة وأربعين إنما لا ي... محدش يعرف السر ده أبدا أنا عرفته كده يعني وحتى في سلوكه يعني مش مش سلوك وحش إنما لا يعطي أبدا هذا الانطباع لأحد مش يرسم صورة التدين بقى لا لا دي حاجة بينه وبين ربنا دي حاجة بينه وبين ربنا ده سر ده أبوه هو لما واحد يدي لأبوه هيقول للناس اديت أبويا شوفوا واحنا اللي بيطلع العشور بيبقى عاوز يقول يفاصل او عاوز يقول ما انا طلعت لا تعرف شمالك ما تصنع وما تفعل بيمينك في ناس تبقى بتحاول بقدر الامكان محدش يعرف مين سر الفلوس دي وفي ناس تبقى بالعكس عاوزة تعرف كل الناس ايه اللي حصل بالظبط أم، على نفس النمط يدخل يقول متى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيته يحكوا حكاية عن القديسين ماكسيموس ودوماديوس كانوا اتنين شباب راحوا الدير راحوا الصحراء يعني ما كانش دير لسه وقت القديس أبو مقار في القرن الرابع تقريبا وبعدين ولاد ملك وولاد عز وهو طبعا عرف سيرتهم وقال لهم روحوا اب- احفروا في الصخرة اللي هناك دي اعملوا لنفسكم قلاية وهتابعكم ما كانش في دير بالمعنى المعماري يعني كان كلها قلالي في الصحراء وبعدين اطمن ان هم روحياتهم حلوه وبقوا يجوا كل ز- حد يتناولوا في ال- الكنيسه بتاعت الصحراء دي ويرجعوا وبعدين ابو مقار حب يفتقدهم ده ابوهم الروح ابوهم زي اب اعترافهم يعني فراح لهم زياره راح يقضي معاهم يوم في القلايه بتاعتهم فقضوا اليوم هم كانوا ياكلوا طقه في الصحراء زمان هي طقه في اليوم والطقه دي حته عيش ناشف يعني فعلى الغروب كلوا صلوا كلوا وبعدين خلصوا قانونهم صلواتهم حسب ما هو حاطط لهم وهو أبو مار يعني طبعا كله حكمة كان مستنير فعمل نفسه دخل ينام عشان يشوف نظامهم بالليل بيحصل ايه هو في الأديرة يناموا بدري تسعة عشرة ويصحوا تلاتة أربعة الصبح عشان يبتدوا يومهم بالصلاة والتسبيحة والقداس هما الاتنين عملوا نفسهم نايمين ده ابوهم الروح شفت حد ما ما حدش خبى عن ابوه حاجه مسافه نص ساعه ساعه تخيلوا ان ابو مقار راح في النوم وشاوروا لبعض والاتنين وقفوا يصلوا بالساعات وهو عامل نفسه نايم عشان يتفرج على أولاده حتى عن أبوهم الروحي حبوا يخبوا إن هما بيسهروا ويتخطوا حتى ما هو معتاد في حياة الرهبان شوفوا العظم عن أبوهم الروحي يعني ده مش هيمدحهم ده أبو مقاش ده معروف إنه قديس كبير أوي إنما حتى دي خف خبوها خافوا مش هيقولوا له بص احنا نظامنا هي ساعة نوم ولا ساعتين والباقي صلاة لا لا لا سابوا الراجل نايم عادي كأنه يعني هيناموا وهما الاتنين ما يقدرش يخبوا عن بعض بقى ده عايشين على طول مع بعض يقوموا طول الليل يكملوا صلاة وهو بعين ال- الاستنارة شاف واحد ايديه مطلعة نار وهو بيصلي والتاني الشياطين جاية تحاربه و... و... والملائكة بتطرده شاف منظر عجيب وهما بيصلوا الصلاة دي وباركهم وما فاتش سنة على الكلام ده وطاروا الاتنين على السما خسارة في الأرض طلعوا بدري قوي على السما دول في العشرينات يعني لأن ربنا استخسرهم في الدنيا طبعا ماكسيموس ودوماديوس لكن اللي أنا أقصده شوفوا حتى الحرص على الخفاء حتى من الأب الروحي قصة في البستان غريبة أوي جه راهب من مصر يعترف عند شيخ سورياني أب مشهور صادف ما اعرفش صادف انه في مصر ولا الراهب ده كان كان في بلاد السوريان او سوريا وبعدين الراهب البسيط ده اعترف فقال له ابونا تعمل كذا قال له اه اعمل كذا اه والشيخ السورياني ده كان عنده استنارة كان بيعرف حاجات فبعد ما مشي الراهب جمع رهبانه وقال لهم اقول لكم حاجة الرهبان في الدنيا كلها ساعات يضعفوا وينكروا بعض خطاياهم الرهبان المصريين ينسبوا لأنفسهم خطايا لم يفعلوها شوفوا المعنى طبعا يعني احنا مش ده, ده كلام كبير علينا انما انا عاوز اقول شوفوا اتضاع الناس وخ- والخفاء هو اعترف عند الراجل خاف يفتكره قديس وما بيغلطش فقال له بتغضب قال له اه يا ابويا بغضب خطيت حلال جيب سيرة الناس يا ابونا قال له انا ساعات ما يخلاش الامر وهو تلاقيه ما بينطقش يعني بس لحسن يفتكروا حاجة خايف خايف من ال... من الإظهار حرص على الخفاء أما أنت فأبوكم أم، القديس أمبرسانيوس في الصحراء كان مشهور بأن دموعه حارة جدا وسريعة جدا فاللي بينكم ظهر دير البراموز في عمود هناك مشهور باسمه ايه عمود أمبرسانيوس ليه أتاري هذا الراهب العجوز القديس كان لازم يقف ورا عمود ليه لكي لا يدري أحد كم يفيض من عينيه أنهار دموع طول القداس وطول التسبيح كل طب يا ابونا ده انت ابو كله يعني ما تفهم براحتك أبد. حتى دي بيخبيها بيخبيها ليه دي حاجة بينه وبين ربنا حاجة خاصة جدا آه احنا في صلواتنا بنصلي ازاي هقول بقى على مستوانا احنا اللي فينا ما بيصليش غير وحواليه ناس يبقى لسه ما عرفش يعني ايه صلاة واحد من القديسين قال كده إذا كنت لا تصلي إلا وسط الناس فأنت لم تصلي بعد يعني إيه فين الخصوصية حلو انك تصلي طبعا وسط القداس وفي اجتماع في مؤتمر وبتاع حلو طبعا مهم ومفيد ومش ضروري تبقى غمض عينك ومش مهم مين حواليك كل ده حلو انما لو ما كانش بينك وبين ربنا شغل خاص كده يبقى انت لسه ما ابتديتش لسه ما ابتديتش تصلي فين مخدعك فين اقفل بابك فين القعدة بينك وبين ابوك ده انت تروح السما تقول له انا ما اعرفكش انا ما ما خدتش عليك ما تعودتش على القعده معاك كل الناس بتقعد معاك وناس من حبها فيك سابت الدنيا وراحت تقعد معاك على طول واحنا هنا بنختصر بنستخسر الدقايق في ربنا أم، ندخل على بند الصوم عدد 16 يقول متى صمتم فلا تكونوا عابثين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين يعني حتى اللي مش صايم على فكرة يعني الصيام له شكل فياخد الشكل حتى لو ما كانش صايم اليهود كانوا كده الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم أما أنت فمتى الصمت ادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائمة لكي لا تظهر للناس صائمة يعني خبي على قد ما تقدر بل أبيك الذي في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء يجزيك علانيته الحرص على الخفاء علامة صدق الحب والعلاقة بين الواحد وبين ربنا يعني ممكن يتقاس قد ايه بتحب ربنا بالحتة دي بنقطة الخفاء بالذات السرية اللي بينك وبين ربنا وعشان كده في آية تقول ليس مكتوم إلا ويعلن ليس خفيا إلا ويظهر كل واحد فينا في حاجات كتيرة مستخبية يا ترى ايه اللي هيظهر في اليوم الاخير وكل المستخبي هيظهر يا نهار ابيض تصوروا معايا بقى كل المستخبي يظهر حاجه تخوف قوي فالحق توب عشان المستخبي الوحش يتمسح ديليت ويفضل بس اللي مستخبي كويس تخيل بقى واحد مخبي صلوات طويلة محدش دريان بيها وأصوام من أجل الناس مثلا وصدقات أضعاف العشور أضعاف ومحبة للناس في قلبه يمكن معرفش يعبر عنها بحور من الحب كل ده مستخبي كل ده هيبان على باب السماء وفي واحد خطايا في الخفاء بلا بلا حدود وملحقش يتوب عنها كل ده هيبان برضه طب انت الخفاء بتاعك شكله ايه وهيظهر هيظهر طب ما ما تخلي فيه خفاء مفيش معنى بس خليه من النوع اللي بيتكلم فيه ربنا مثل العذارى الحكيبات بيقول نفس الفكرة العذارى كلهم ملونين وشكلهم جاهزين وحلوين وماسكين مصابيح إنما فرق الحكيمة عن الجهلة إن التانية الحكيمة مخبية زيت مخبياه في حتة خفاء في الموضوع إنما الجهلة كل زينتها باينة عليها من بره وده يفكرنا بالتعبير المشهور اللي اتقال على العذراء ايه كل مجد او زينة ابنة الملك من داخل مزينة بأنواع كثيرة كل الفضائل بس جوه كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها ده العذراء دي لو قالت اختبارات ده كتب الدنيا ما تكفيش ده المسيح عاش في بيتها 30 سنة لو حكت معجزات لو قالت عن عشرتها بالملائكة هتقول ايه ولا ايه العذاب انها ما كانتش تحكي خالص ليه ما بتحكيش خالص دي بينها وبين ربنا حتى قدام الصليب ما نطقتش من عظمة العذر ما نطقتش انما اللي جوه قلبها كلام كتير قوي بس كله خفاء لدرجة الكنيسة بقت تتكلم بالنيابة عنها وتجيب لنا في صلاة الساعة التاسعة كلمة منسوبة للعذر العذر ما قالش حاجة إنما تقول هو ذا العالم يفرح بالخلاص ده وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي هي العذر قالت حاجة ما قالتش كله خفاء بس يعني الكنيسة قالت ما لازم تقول بقى فقالت بالنيابة عنها لكن تظل العذراء كل سر علاقتها بربنا جوه يقول عنها سليمان الحكيم في روح النبوة في السفر النشيد أختي العروس جنة مغلقة جنة مغلقة عين عين ماء مقفلة ينبوع مختوم صفة الختم والقفل والإغلاق ده يعني خفاء بين ربنا بينها وبين ربنا خفاء إلى أي مدى نحرص على الخفاء ندخل في نقطة أخيرة إيه الحكمة في الخفاء ليه الكتاب مشغول بالحتة دي وليه ربنا يسوع أصر واستفاض وكرر في الموعظة على الجبل لما تصوم خلي بالك من الخفاء لما تصلي خلي بالك من الخفاء لما تعمل صدقة خليها في الخفاء بيني وبين بين ربنا وبينك أول حاجة أول حكمة في الخفاء ان لما الواحد يعني يحرص على الخفاء يزداد يزداد نموه سريع يعني إيه الخفاء ده زي ال يعني النباتات واحد فينا زي النباتات الضعيفة اللي يحطوها عارفين الصوبة الحاجات كده اللي تتحط في جو خاص لو طلعت بره ممكن النبات ده يموت لكن طول ما هو في الدفى ده أو في الظروف دي تلاقيه ينمو بسرعة جدا فالحرص على الخفاء يعطي نمو في كل شيء سريع يعني ما تدوقش بركات الصدقة والعطاء قد ما تدوقه لو ما يكون بينك وبين ربنا السر ما تدوقش حلاوة الصلاة قد ما يكون بينك وبين ربنا مخدع مقفول ما تدوقش حلاوة الصوم قد ما تكون حريص ان صومك ده حاجة بينك وبين ربنا محدش عارفها ده يخليك تدوق وتستطعم وتكبر بسرعة إنما الحاجات دي لو طلعت للناس تتسرق وتيجي تقول أنا مش بحس بالصلاة أيوة ما أنت الناس بص عليك أنا أصلي ما حسيتش بالصوم أيوة ما- ما أنت كل ما تدخل في حتة أنا صايم عندكم أكل صيام يا أخي طيب بقى خلي بالك شوية يقدموا لك آلة الشاي الساعة 11 فتقول إيه معلش أنا صايم و- وبعدين ما تغطي شوية تقول طب معلش هاتوا الشاي طب يعني أنت كنت شربت وسكت كنت شربت وسكت انما يعني لما ضغطوا شوية يعني لو فيها انقطاع انا اقصد يعني المفروض كده يعني اللي انا اقصده الخفاء اهم يحكوا بالمناسبة قصة عن انبا موسى الاسود يمكن حكيتها قبل كده هقول يشرب ولا لا في القصة انبا موسى الاسود كان زي ما بقول لكم في الصحراء ما كانوش ياكلوا غير طاقة في الغروب طول العمر كان الرهبان بتوع زمان بقى ايه شداد قوي يعني مش ايام الصوم بس ده ايام الصوم ممكن ياخدوا يومين يومين انما كان جالهم وقت كده الصحراء يقول لا تراهم الشمس اكلين يعني مساحة شكله الشمس موجودة يعني اذا من الفجر لغاية الغروب ما فيش اكل ده نظام ده راهب ميت الراهب ميت عن الدنيا ف وانبا موسى له قلاية مشهورة في نص الصحراء وساعتها ما فيش اديرة كلها قلالي متمطورة وابوهم الروحي بقى كان ساعتها بقى له 20 30 سنة راهب أب كبير وسط البرية وبعدين جاله زوار في قلايته من من البلد اللي جنبهم لما جم الزوار قام دخل أنبا موسى قلايته طبخ لهم شوية شوربة يعني ما عندهمش غير كده فطلع ال- ال- البخار بتاع الطبيخ الظهر وإلا الرهبان كلهم أعصروا أبونا موسى الأسود هياكل الظهر ده ده ده ده حاجة مشكلة بقى وبعدين طبعا كلهم استكتروا يتكلموا انما تاني يوم بعضهم صرح بالقلق اللي جواه فاتكلموا مع بعض فقالوا لا نروح لابونا نسأل ايه يا ابونا الحكاية فراحوا لابونا قال لهم يا ولاد مالهم اهل الدنيا بينا الناس دول ما عندهمش صوم ومش قانونهم يصوموا لازم ياكلوا امال احنا المسيح علمنا ضيافة الغرباء لازم نعمل لهم لقمة اللي نلاقيه نعمله قالوا طب يا ابونا حللنا معلش سؤال كده يعني تعبنا وانت اتكلت معاهم فقال لهم طبعا يا ولاد ما هم ما كانوش هيرضوا ياكلوا لو انا ما اكلتش استغربوا وقالوا صحيح يا ابونا علمتنا المحبة اهم من الطقس ومشوا هو ده المبدأ اللي علمه لهم انبا موسى المحبة اهم من الطقس إنما عرفوا بعدها أن أنبا موسى قعد ثلاث أيام ما ياكلش بعدها. المقصود بيها إن هو مش بيهرب من الصوم، لا هو بدل محبة لكن بينه وبين ربنا شغل. شغل كبير. واحد تاني من آباء البرية معلش هي قصص الحاجات المثالية دي أغلبها رهباني، إنما ممكن نفصلها على قدنا كده حاجات صغيرة يعني. إنما الراجل ده كانوا آم، كان يزور ولاده افتقاد في البرية في الصحراء فكان له قانون صعب شوية مع نفسه لأنه كان بيتحارب بشهوة البطن كانوا في الوقت ده يعصروا الكرم فأي أول ما يروح لتلميذ من تلاميذه في قلايته التلميذ إيه يجيب العنب ويعصره بسرعة ويضايف أبونا فأبونا يشرب آه، شفطتين عصير كرم عشان يجامل ابنه انما يعمل ايه يقعد بقيه اليوم ما يشربش ميه خالص لما يعمل كده مين فهم القصه دي تلميذه تلميذه الملازم ليه فبقى يدور على الرهبان يقول لهم اعملوا معروف ما تضيفوش ابونا لأن صحته هتروح لأن ده قانونه شوفوا شوفوا التقوى يعني هو ما يج- ما يكسفش حد المحبة دايما أهم من أي حاجة أهم من الصلاة ومن الصوم ده قانون المسيحية المحبة الأول فما يكسفش حد إنما معنى كده يزوغ لا ياخدها جد فتلاقيه ما يشربش فطبعا كده خطر عليه فتلميذه بقى يدور على الألال يقول لهم اعملوا معروف لما أبونا يجي أبويا يجي يزوركم ما ولا نقطة مية ما تضيفوهوش عشان حرصا على سلامة أبو الروح نرجع تاني للحكمة في الخفاء يبقى قلنا الحريص على الخفاء البركات في حياته تزيد طعم الصوم والصلاة والصدقة يبقى أحلى كتير بالخفاء بدون خفاء ما يبقاش له طعم الحاجة التانية انه زي ما قال ربنا يسوع له المجد يجازيك علانية يعني ايه هو ده الرصيد السماوي اللي هيقعد لك انك انت لما بتعمل الحاجات دي في الخفاء ده اللي له رصيد يعني اقول لكم حاجة الخلوة بينك وبين ربنا يمكن رصيدها عشر اضعاف وقفة الصلاة الجماعية واخدين بالكم ليه لانك يمكن في الصلاه الجماعيه مشغول الناس شايفاك بتصلي ورافع ايدك يمكن تتحارب بالحاجات انما بينك وبين ربنا لوحدك خالص يمكن محدش يحسك طبعا مش ما عندناش احنا حته بقى س- نمر يعني لكل عباده لا انما المقصود بيها يجازيك علانية يعني هيقدر قوي ده اكتر جدا من الحاجة اللي خدت عليها تقدير من الناس أم، الحرص على الخفاء لازم يبقى بحكمة بمعنى ايه استغربت قوي لما اكتشفت انه في شريعة العهد القديم كانت الست لم البنت لما تندر نذر تندر نذر بينها وبين ربنا النذر ده لو ابوها ما وافقش عليه يبطل لانه مش من حقها الفلوس اللي في البيت ولما تتجوز نفس الكلام ما تندرش غير بإذن جوزها فاهمين المعنى شوفوا حرص الشريعة في العهد القديم انه ما يقلبش سلام البيت لانه في سؤال جاي بالمعنى ده طب انا عاوز اطلع فلوس ومش عاوز جوزي يعرف هي على قد كده حرص على الخفاء انما الشيطان الخبيث ممكن يعمل ايه يقلب البيت كله لما يعرف الراجل انها بتصرف مثلا بطريقه على مزاجها ممكن ي- ي- يتخانق ويفقد البيت سلامه فكانت شريعه العهد القديم تقول لا خدي اذن جوزك حتى في عمل الخير بينما معلش هي حته يعني رجالي شويه الزوج كان ممكن يطلع على اعتبار هو اللي جايب القرش كان ممكن يدفع من غير ما يقول لمراته دلوقتي طبعا في التطبيقات احنا بنراعي ده وده عاوزه حكمه يعني ايه فعلا لو زوجه سحبت ودفعت مبالغ كبيره من غير اذن جوزها ممكن ده يضيع سلام البيت ويبقى يعني ده اخطر جدا من قله الصدقه اللي طلعت انما لو تاكدنا ان الموضوع ممكن يعدي بسلام من غير ما يحصل زعل خلاص في رجاله تقول لها انت حر يعني تاخد ماهيه ميزانيه البيت وبعدين تعمل اللي هي عاوزاه خلاص تطلع قشر تطلع ربع بدل لا ياكل خلاص هو العيال لكن كل الامور عاوزه حكمه ليه؟ في واحد يقول طب انا مش هصلي لان ما عنديش اوضه مقفوله عليا في البيت لا لا صلي خلي الناس تشوفك بتصلي دي مش حكمه ولا حاجه الخفاء وصيه بس قبل منه في وصيه السلم لان الخفاء في الاخر هو خفاء القلب يعني ايه؟ يعني القضية مش مظهر هو حد عارف انت بتقول ايه او ايه اللي بيت في قلبك دلوقتي زي الست بتاعت الصبح برضه النهارده كان سنكسار مين حد خد باله حنا ام صمويل حنا ام صمويل دخلت الهيكل تصلي زي كل الستات اليهودية انما كان جواها نار عشان ما عندهاش عيال وبتصلي بحرقة شديدة جدا بس من غير كلام فطبعا وشها عمال يعني يتغير من كتر الصراع النفسي اللي هي فيه لدرجة عالي الكاهن نفسه وهو كاهن عارف يعني ايه واحد ممكن في الصلاة فبقى عنده انفعالات كتير يعني استغرق بتهمهم بتزوم بتئن ب... قال لها لأنه في الوقت ده كان الشعب كتير منه فاسد قال لها يا ست حد يجي الهيكل وهو سكران وافتكرها ملخبطة من دم- السكر فاعترفت قالت له يا ابويا ده انا انسانه مره النفس ده من المرار اللي جوايا فزي ما تقولوا كسف منها حب يعتذر لها قال لها يبقى ربنا مش هيرفض طلبك على قد الحراره بتاعت الصلاه دي والصلاه اللي جواك دي اللي انا مش عارف اقولها من اخرها دي ما هو ده خفاء السجود فمش معنى الخفاء ان الواحد يمتنع عن عمل الخير واحده من القديسات قالت حتى لو كنت هتعمل الصدقه لكي يراك الناس اعملها حتى يأتي وقت تعمل الصدقة دون أن يراك الناس فاهمين الفكرة؟ يعني قالت تجاوزا في الأول لو عملتها وفرحان حتى برأي الناس كخطوة أولى يمكن بكرة الناس تبطل تتكلم أو لا يعنيك رأي الناس وتبقى بتعملها عشان ربنا بس فكل شيء عاوز حكمة وعاوز اعتدال إنما أنا عاوز أختم بسؤال واحد بس ليكم آه يا ترى إيه الخفاء اللي في حياتك؟ ده السؤال اللي عاوز أسأله أما أنتم الخفاء عند الناس بلاوي ناس بره المسيح لما الخفي يظهر في حياة غير المؤمنين كل حاجة وحشة إنما في حياة القديسين وولاد ربنا الخفي لما يظهر تلاقي حاجات حلوة أوي فالواحد قبل ما يخلص فترته في الدنيا لازم يسأل نفسه عن الخفاء اللي في حياته ايه الحاجات اللي مستخبية بيني وبين ربنا تشهد لي قدام ربنا لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين اعتذر